بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمس صلى الله عليه وسلم وبعد طبعا احنا اتفقنا بعد ما انتهينا من كتاب الفرق وجلسنا فيها وقتا والحمد لله رب العالمين بان لنا أمورا عديدة ومخالفات للأصلين الكتاب والسنة ونستطيع من خلال دراستنا أن نحكم على أي فكر معاصر من خلال ما درسناه ثم اتفقنا بعد ذلك ابتداء من المجلس على أنه يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون يوم عن هيبقى متنوعات بمعنى يبقى الأصل العقيدة مذاكرة كهذه استقراء وفكرة الاستقراء من طريق الأئمة الكبار المتقدمين كالدارمي ودمات 280 الهدف ان انا اولا دي ردود على الفرق الضالة في مسائل الاعتقاد تمام عشان نعرف احنا ليه بندرس الكتاب طبعا ما في كثير تعليق اصلا على الكتاب فدي اصول دي ايه اصول ولكن قد يكون في تنبيه اما التعليق فطبعا هؤلاء إما نأخذ منهم كلامهم أصل كلامهم إيه أصل فاستفادنا من هذا الكتاب عرضا سريعا هو بنأخذ منه ونحن طبعا طلاب علم ودهمنا جدا كيف نرد على المبتدع كيف نرد على المبتدع وطبعا أن المبتدع لسانه جميل بلحن في الكلام وبيغر دايما اللي أمامه اللي ما عندوش علم ودي المشكلة اللي هنبتلي بها الآن في واقعنا تمام حتى من عصر السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنأخذ منهم كيف يستخدم الآيات القرآنية في الرد على الخصم بل نفس الآية التي استدل بها الخصم المبتدع رد عليه بنفس الآية تمام وهنا أعمل قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن تمام إزاي المبتدع ما تدبره المبتدع زوره وأخذ بزهر نص وزور تمام لأنه لم يعمل عقله بل حكم عقله ضل عن الصراط المستقيم تمام فنستدل بهذا نستفيد من هذا الكتاب أنه نرى الإمام الدين رحمه الله تعالى بعمق فهم وبتوفيق من الله تبارك وتعالى كيف استدل بالآيات القرآنية العديدة الآية والاثنين والثلاثة والأربعة ده بعشرات الآيات في مسألة الاستواء على العرش ومعلوم أن أشاعرة اليوم من الجمعية الشرعية وغيرها يقولون بأنه استواء بمعنى الاستلاء وان الاستواء ليس حقيا وانه كذا وكذا اللف والدوران تمام ويؤسفني الاخوة اللي بيجلسون معنا ودرسوا معنا يحسب عندهم شيء من الريبة لمجرد انه سمعوا اشعري يتكلم بجزالة كلام ولحن في باسلوب جميل وطريقة عرض الى اخره اغتر كان يقول يقول احنا كده ببلبلنا طبعا دي للأسف ما, ما كده بيخيب الامل في, في في في الطريق يعني اتبلبلت ده انت صاحب اصل هي كلمه واحده واتفقنا على هذا الكلام مرات ومرات من اين هذا كلمه واحده بتترسخ في طالب العلم عندما تستمع الى كلام لم تعلمه كلام غريب لم تدرسه تقول له منين الكلام ده منين جبته منين من اين لك هذا خلاص ده اصل عندنا اي كلام غريب الطالب لم يستوعب لم يدرسه لم يجري عليه لم يمر عليه وقد تأصل فيه بكل بساطة الكلام ده منين عمن هذا هتجد بقى ايه هنا الزبزبة مش انت اللي هو اللي يتذبذب مهما كان قدره بين الناس هو يتذبذب هيقول لك بقى ابحث انت تمام يبقى ضاعت هويته يقول لك اختلف العلماء قول له من هم انت متأصل ودي فائدة التأصيل العلمي تمام ومعلوم ان شأننا لم يكن هو الحق لو الحظ ما كناش خدنا السنين الطويلة دي كلها في, في, في اللي احنا درسناه ده صحيح انما التأصيل العلمي الذي يرسخ فيك عقيدة جليلة اتفق عليها الأئمة رحمهم الله تعالى أن يختلف فيهم واحد تمام وقرأنا اللي هو كتاب ال- ال- اللي هو ال- لا المنهج منهج اللي احنا درسناه فرد على الأشعريين ومن قدم لهما تمام شوف كده في الرد نفس الأسلوب اللي حد درسه اللي اتعلمناه بيرد بمنقول وبيطالبه من أين لك هذا وأثبت أنه كذاب ومزور وخائن وجاهل تمام يبقى أصبح الأمر عندي هو مستند إيه مستند علمي في خط منهج يعني بنقول المنهج إيه هو المنهج أنت كراجل مدرس تربية وتعليم أو في الأزهر أو في غيره مدرس بتقول في المنهج المقرر إيه كذا كذا كذا صح لا يحيد عنه الطالب ولا أنت يقول لك المنهج الإيه المقرر المنهج منهجنا في القرآن بين دفتي المصحف منهجنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح وده أصل من وجه إيه صحيح يبقى خرج غير الصحيح يبقى لا يتكلم به خلاص إلا في ظل في ظل الصحيح وبالتالي هقول برضو رجعنا للإيه للصحيح صحيح سلف الأمة من هم على رأسهم الأصحاب الذين تلقوا القرآن والسنة على الرؤوس وعلى الأكتاف عقيدة عبادة معاملة أدابا أخلاقا فهم لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وأدابا وسلوكا وأخلاقا ولل أصحاب رضي الله عز وجل عنه ومن تبعهم بإحسان بقى التابعين ومن تبعهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا اللي انشق مش تبعهم اللي انشق مش تبعهم اسمه ضل اسمه ايه ضل فرق بين اقول مسلم نعم مسلم ضل خلاص مسلم ضايع مسلم فاسق مسلم صايع خلاص ده القضية زي مسلم صايع دلوقتي ومسلم عاصي صحيح فما يعممش عمل كده هو يعني المعتزله دول مش مسلمين تمام لكن هو لا يحاوله فطالب العلم المهزوز ما ينفعش كده بيضيف إلى الأمل في تخريج طالب متمكن مش انت اللي تهتز ده انت هي كلمة واحدة خلاص بقت عندك ألف باء من أين لك هذا منين برضه بأدب وباحترام وبكل وقار منين وفي أمثلة عندي من إخوة كانوا معنا وخرجوا في دراساتهم ووفقهم الله ها؟ ينبئونه بالتليفونات بأخبار غريبة عجيبة عشان هو متمكن مهما كان الذي أمامه باحترام وبأدب ورقة من أين هذا يا فضيلة الدكتور منين الكلام ده مين اللي قاله خلاص حطه في مأزق خلاص يا ابني احنا ان شاء الله المرة الجاية بقول لك والمرة الجاية يجي تاه مشي روح ما شافوش ده والمرة اللي بعدها بقى لحد ما ينسيه لكن ده مش هينسي تمام فهذه الحالة صار متهما صار ايه صار متهما انه بيتكلم في دين الله لما ليس منه ويزور عن النبي وعن الرواة وعن المصنفين إلى آخره على أنه دين وليس وليس بدين فإذا كان الطالب المتمكن يهتز فمن لم يهتز بقى منفعش الطالب اللي بيدرس إذا كان بيهتز مين ما يهتزش هو فين طيب فمنفعش فمجلسنا قائم على التأصيل العلمي فمن حضره وجب أن, أن, أن يعيش على مبدأ التأصيل مش مجرد ان خرج ويسمع كلمة يجري احنا الراجل توهنا والراجل ايه الراجل توهنا ايه الخيابة دي حزنني ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا الكلام ده فاستفادتنا من هذا الكتاب لنرى فيه كأنه يجلس بيننا اليوم لو ندعنا الغلاف وقرأناه كان يجلس بيننا اليوم مع أشعرية اليوم اللي يجي يقول لك الرحمن على العرش استوى اديله شوكولاتة يقول له روح نسمع كلام الدارمي كيف يرد على هؤلاء نقول له بقى اذا كان بقول له خد شوكولاته يدي الشوكولاته للدارمي ونروح تعال نشوف الدارمي كيف يحاوره اللي بيقول له اديله شوكولاته وروح شوف مدى الاستخفاف هذا منهج هذا منهج فالاغترار بالمنصب الاجتماعي في الدين خطأ شنيع يجب أن يلغى بين طلاب العلم الراسخين أقولها تاني الاغترار بالمنصب الاجتماعي في الدين خلل في ميزان طالب العلم يجب أن يرجع عنده ما ينفعش منصبك حاجة والتدين والتأصيل ده شيء آخر هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا وإن كان ظاهر الأمر أن ي- التلازم بالاثنين صحيح ولا لا لكن ده بيحصلش ده ما بيحصلش فترد الأمر عليك بأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا مشهور و- وروح هنا وهنا وطالع وإيش الكلام ده كله الكلام ده لا يقدم ولا يؤخر في ميزان العلم الشرعي التأصيلي العلم التأصيلي وأكرر طالب العلم المتمكن بيكشف الحطابين بالليل وبالنهار في كل شيء والحطاب اللي بيلملم اللي بايه بيلملم ويحط في الكيس ممكن يلم أفعى وهو مش جريان مين يكشف الأفعى له دي أفعى هو طالب العلم ماشي يا إخواني فهذا العرض سريعا إن شاء الله ثم نبدأ يعني نغير مناقص الآخر مرة في هذا الكتاب مرة أخرى مثلا تأصيل مثلا في أصول فقهية كما ذكرنا مثلا وليكن أصول مذهب أحمد قراءة سريعة على اسم ما سبق طبعا تقدمنا تقدما الحمد لله لا بأس به في كل فقه المقارن ثم بعد ذلك مثلا مرة تانية في آه، بعض القواعد الفقهية ن- استقراء ومناقشات كده إن شاء الله تعالى و و وأنا كنت بأنوي أن أعجز مع يعني بعض إخواني الفضلاء اللي لينا فيهم نظرة خاصة إن شاء الله تعالى وأرجو عن ألا أخي فيهم و- وأعرض بعض ال- الموضوعات الم- اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في بيته مع جاره في مجتمعه إلى آخره آه، كيف يتصرف فيها من منظور علمي هيكون متعجرف ولا يكون إنسان كده يطبق الأصل العلمي معه مع نفسه إلى آخره أم ماذا تمام فإن شاء الله تعالى يعني أسأل الله الكريم أن يعني يبارك في العمر وأن يجعلنا إياكم من أهل الطاعة فبدأ المصنف رحمه الله الإمام الدارمي ب آه، طبعا ال- مسألة ال- المذاكرة كما ت- يعني تعلمت من مشايخي رحم الله من مات وحفظ من بقي دائما المقابلات يعني لو بنقرأ مثلا كتاب يبقى تعدد النسخ ده شيء جيد يفضل للتغير بين الايه بين النسخ تمام فدي نسخة آه، يعني آه، جاءنا بها الأخ أحمد جزاه الخير أحمد حسين و- وطبعا دي طبعة لسه جديدة المفروض هو بيقول ان استدرك فيها على هذه الطبعة اللي هي الطبعة ال- الأول طبعة صدرت على طبعة المستشرقين اللي كان خرج دي المستشرقين مش بيخرجوا طبعا علشان ان هم ي- بيحبوا الدين لا ده هم علشان يطعنوا في الايه في الدين بطريق أو بآخر فطبعا آه، لم يعتمد فيها على آه، يعني أصل المخطوط آه، فهنا الأخ مشكورا اعتمد على الأصل المخطوط وكان قال يقول الشيخ أحمد إن هو آه، بيقول إن هو يعني في استدراكات بالنسبة لل- للأصل آه، بعيدا طبعا عن مسألة التخريجات والكلام ده ودي طبعا برضو بنشوفها سريعا واحنا ماشيين كده واللي يهمنا طبعا كلام الدارمي من مسائل الاعتقاد فنقرأ في نسختي اللي هي الأصلية اللي هي ال- الأولى يعني وإن حصل أي عرض بالنسبة آه، في الكلام وقفوني ونعزو إلى الإيه يبقى أنت هتكتب عندك الطبعة بتاعتي وأنا أكتب الطبعة الإيه اللي معايا تمام أقول في طبعة كذا كذا وفي طبعة كذا كذا تمام كده دي المقابلات المهمة لطالب الإيه لطالب العلم عشان تكون عنده آه، ال- المفارقات بين النسخ حتى إذا ما سئلت إن شاء الله تعالى يوما ما وبين يدك إخوة من طلاب العلم يدرسون وتبدأ توجه كما تعلمت من المشايخ تبدأ يقول لك آه، اكتب الطبعة الفلانية ليه بعينها ليه بعينها بتبقى قلة الأخطاء المطبعية فيها قلة تصحيفات والتحريفات فيها ضبط نص جيد عليها عمل لا بأس به إذا كان عمل تحقيق أو غيره فده من مهمات مقابلة الايه النسخ اللي بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله آم، اللي هو طبعا بقلب بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن برحمتك ده بدأ المصنف آه، بهذا الكلام كل هذا أسانيد اللي بين يديك هذا أسانيد في آه، اتكلم عن القرآن وعن توحيد الله عز وجل من خلال هذه النصوص وعن اهتمام المسلم بهذا الأصل بهذا الأصل هذه خلاصة هذا ال- هذا الباب الباب الثاني آه، طبعا بدأ آه، المصنف كمنهجه كالعادة يبدأ بالقرآن الآيات ثم يثني بعد ذلك بالأخبار المرفوعة والموقوفة ال- الباب المسألة الثانية وهي باب الإيمان بالعرش باب الإيمان بالعرش قال وهو أحد ما أنكرته المعطلة تمام والمعطلة من الفرق الضالة طبعا ال- ال- ال- ضلت لأنها تحكمت في العقل في, في الشرع وفي الغيب بعقل ظنا منها على أنها تقدس الإله وتدفع عنه آه، ال- النقائص كما يقولون تمام فضلت فعطلوا كل الصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الصحيحة دول ايه المعطلة تمام اصبح طبعا لو دخلنا في صور التعطيل طبعا علشان اشياء مش احنا معطلة ولا جمهور احنا معطلة ولا مصدر احنا معطلة لا احنا هنثبت بس بطريقة اللف والدوران تمام هنثبت بس بطريقة الايه بطريقة اللف والدوران لكن طبعا كده ما عملوش حاجة برضه هو دخل العقل في الايه دخل العقل ايضا في النص تمام وسبق الاستطراد في هذه المسألة سريعا لكن لنرى الامام رحمه الله تعالى كيف بدأ بقوله قال وما ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به شوف الكلمة دي لها فائدة لها ايه لها فائدة مهمة جدا كأن ده امر مستغرب عند الدارمي ان في ناس هتبقى عقلها خرجت ان يبدأ ينكر حاجة مثل هذا تمام ان النص جاء بها صريحا تمام ومن قبل الدارمي لم يكن يفكر في مثل هذه الاشياء حتى جاءت الفرق الضالة عن طريق اليونانيين والفلاسفة تمام وتعمقوا في كتب هؤلاء القوم فضلوا والبضاعة ضعيفة تخبط الأمور عندهم فبدأ الابتداع في دين الله عز وجل في المعتقدات والأصول إلى آخره فكانت اللوسة تمام وإلا في عصر الصحابة وتابعين الصحابة لم يكن هذا معروفا عندهم التسليم التام لمنطوق الكتاب وصحيح السنة قال وما ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله تعالى فشغلونا ها فشغلونا شوف الكلمة دي مهمة مفيش وقت للكلام ده مش فاضيين للكلام الفارغ ده أصلا ها نضيع وقت ان ده يقول ونرد عليه وده يقول ونرد عليه لا لان الناس دي رحمه الله تعالى لما كان مرضية التلقي عندهم واحدة لا تتغير ولا تتبدل كانوا ماشيين على الصراط المستقيم ما في شذوذ ولا في خلافات ولا في شيء تمام لما بقى جاء الرويبضة وتحكمت العقول في المنهج ضلت تمام وبدأ يكبر قبل أوانه ضلت وهكذا أنا بديك بتدرج إلى يومنا الحاضر إلى يومنا الحاضر قال فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا وإلى الله نشكو ما أوهد هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأ وبه نستعين ها؟ أوهب هم؟ طيب ط- ط- نعم ايه وهي عندي هنا في ال- هو طبعا في نقطة هنا آه، برضو هنا في الاصل هنا عندي قال في الاصل اوهب ايوه وهنا اوهب طب يبقى في هذه الحالة قال في الاصل اوهب وهنا اثبت اوهب لكن لغويا لا يمشي ثم ما يمشيش تمام ازاي وجهة نظر عندك عندك اثبت ايه اوهب صح يبقى هنا اصبح هنا اللغة مجالها ايه مجالها واسع تمام ولا- طب عندك في الاصل قال عدل الاصل قال في الموضوع اه تمام لكن في هذه الحالة آه، في مثل هذه المسائل بي- من ناحية اللغوية بي- آه، يعني حتى لو أشار في مثل هذه الحالة إلى التحقيق اللغوي مثلا كما أشار الشيخ محمد في مثل هذا الشيء ويعزو إلى بعض المصادر اللغوية لكان أجمل وأحسن تمام نعم حتى أن يبين للقارئ أن دي إيه الاثنين لا يضر دي تمشي ودي تمشي وإن كنت أنا من وجهة نظري قدمت هذه وآخر كهذا الذي معنا قدم قدم هذه قال آه، و... نعم اللي هي ده, ده, ده, ده الصح حسب أصول التحقيق الأصل خليه كما هو الأصل خليه كما هو تمام الأخ هنا بيقول إن هو في الأصل هنا اعتمد على محطوطة إن في الأصل عنده أوهد وهنا بيقول أصل أوهب تمام فلربما يكون مثلا في مسألة آه، آه، النقط خلل في النقط أو في شيء من هذا القبيل قد يكون يعني اي ما انا بقول إيه غير منقوطه تمام فممكن يكون شيء لكن لو الامر واضح وموجود المفروض بيثبت الاصل ويبدا يتكلم في الحش على كما شاء تمام كده قال من الله نشكو ما اوهت هذه العصابه من عرى الاسلام واليه نلجا به نستعين او اوهب قال المصنف باسناده وقد حقق آه، قال وفي المساله وقد حقق الله العرش في آي في آي كثيرة من القرآن فقال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كلمة عرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وترى الملائكة حافين من حول العرش المقصود إثبات كلمة العرش قال فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به شوف بقى الكلام لأنه مذكور في القرآن فقلت لبعضهم ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن يعني مسألة الإيه؟ اللف والدوران طب أنت بتقول طيب ليه بتحوم حول الكلمة طيب ها؟ إيه المقصود منها إيه المطلوب طبعا ده مفهوم مهم جدا ودايما ده شأن المبتدع إن بيلف وبيدور تمام ولذلك مهم جدا من من يعظم مبتدعا أن يقف معه مسألة تلو الأخرى لا تخرج عن المسألة إلا بعد أن تنتهي من الأولى وتبقى شرط هيلف بيك و- ده طبيعتهم يلف بيك ويجري يمين وشمال وكلام توهك ما توهنيش كان دايما الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر كلمة واحدة يقول له يا لا تحد يا أخي بارك الله فيك لا تحد رد على السؤال الأول وبعدين نتكلم خلاص زنقوا يا أخي بارك الله فيك يا أخي بارك خلاص زنقوا تمام دي دي اصول اصول على طول المبتدع هنا بتبقى انت ضربته بخناجر ولازم يقوم مهزوم تمام ان عادته الكذب يبقى تكلم مع الاكابر ويجي بعد ذلك من يفوق علما ولا شك وبعدين يطلع يكذب عليه ويقول لي ده احنا حطمناه ده احنا وقعناه ده ما قدرش يتكلم ده احنا ده احنا ده احنا ويبدا طبعا طبعا المبتدع لهم رواج كثيرون لكن الله عز وجل كاشفهم قال فقلت لبعضهم ما ايمانكم به الا كايمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماوات فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق ما وصف نفسه بائن من خلقه السؤال الدريم بيسأل المعطل هذا تمام يقول أتقرون أن لله عرشا معلوما خلي بالك اهو عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه فأبى أن يقر به كذلك شو الكلام هو في ال- في ال- في الأول يقول نحن نقر بالعرش كما جاء به الآيات لكن أي إقرار بالعرش فكز بقى معه تمام أي إقرار بالعرش نقر بأن الله عز وجل يد بس الآيات بتاعت بقى و و ويد وهي فوق أيديهم دي لا مش هن مش هندخلها في محيط الكلام يا إلهي طب ليه الأخ يهتز ما يهتزش لماذا فرقت هيسكت حتما هيدخل لغة حتما هقول له من أين لك هذا إن كان لك سالف فألف مرحبا ائت به مش هيكون أنا متأكد تمام إن رجع هيرجع إلى أصوله المعتزلة التي ضلت في هذه الجهمية ضلت في هذه إلى آخره يبقى حوصلنا كلامه فين في محيط الابتداع في شيء اتفقت الأمة على أنه توقيفي إثباته وشرحه لا يحق لأحد أن يتدخل فيه بعقله أو بهواه أو باللف والدوران كما يقول هنا الرجل يقول يقر بالعرش زن- زنك عليه مين الدارمي بهذه المواصفات تقر أبى إذا هو تلاعب صحيح شقشقة لسان لحن في الإيه لحن في الكلام وتردد في الجواب وغلط ولم يصرح وغلط ولم يصرح هذا حاله قال الدارمي فقال لي زعيم منهم كبير تمام ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات نعم نعم فقال لي زعيم منهم كبير لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهم سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله تمام قلت الدليل رحمه الله لما تدعو لما تدعو من إنكار العرش والتكذيب به غاية وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقد, ك... فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم قولكم إن عرشه سمواته وأرضه وجميع خلقه الكلمة اللي قالها هذا هو تمام فما تفسير القول عندكم نعم اه عشان مش مجزوم نعم احسن لا ماشي قال أرأيتم قولكم إن عرشه سمواته وأرضه وجميع خلقه فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش شو بقى الإحاطة ودي السبل من سبل المبتدع إنه بيأخذ الآية أو بيأخذ نص من جملة آيات أو من جملة نصوص ويستدل بواحدة أو بواحد من النص تمام ومعلوم من اصول اهل السنه في الاستدلال يجمع ايه يجمع ما في الباب خلاص اصبح هو بين امور في عام وفي خاص تمام والخاص احد افراد العام تمام في مجمل وفي وفي مطلق وفي شفت ازاي بلت لي هذه الامور بتجميع الايات هذه جنب هذه هذا الحديث الثابت جنب هذا الحديث الثابت خلاص بقى دي فقه خرجنا بمسألة سوية على الجدة بدون تردد وبدون مشاكل خالص أما أن أنا أخد آية وأتكلم بيها أقول له طب كيف تعمل بالآية دي يقول ماليش دخل أنا بستدل بالآية دي تمام ويبدأ يروج هذا الكلام على عوام الناس أو الأمين من الناس أما طلاب العلم يبدأ يحاول ويجادل في هذا الأمر فدي أصول أصول علمية جرى عليه تلف الأمة ولذا رد عليه الدارمي بقوله ماذا تقول في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يحملون الايه العرش هو بيقول طبعا العرش يعني كل دي تخصيص بايه ان فوق وحملة العرش الملائكة هم يحملون تمام احملة عرش الرحمن ام حملة خلقه الدريم بيقول اجب احملة عرش الرحمن ام حمد خلقه وفي قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ده تخصيص أكتر شوف تدرج تخصيص ايه أكتر أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع وتبطلون العرش نعم في الأصل قد قد تم قولكم قولا هدا هنا عندي في الحشر هنا بيقول قد, قد تم قو آه، قولكم قولا ها؟ هدا ده في الأصل آه. آه. ما, ما, ما فيش كلمة هدا عندي هنا كلمة هدا ها هذا ولا هدا هذا طيب يبقى هنا هذا يبقى مبين له بقى تحت هنا برضه ان هو إيه هذا وليس هذا ما هو الأول الأول كما نرى الدارمي أثبت أصل الحوار بإيه بالنص مقر بهذا تمام ثم لا ده هو أنكر كلمة احنا نؤمن بالقبر اللي فيه عرش لكن ما هو العرش وما فيه وفين العرش وماهية العرش ده التلاعب اللي لعبه تمام فتن عليه بإيه لا لحظة لا, لا تن عليه أصلا بيه ال- بالدليل الثاني تمام اللي احنا بنتكلم عليه بقى جمع آية جنب آية جنب آية تمام في عرش طب وبعدين في حملة عرش كم حملة العرش قال في 8 تمام تمام كده في 8 بيحملوا عرش في حملة عرش الحملة دي هتكون للعرش في السماء ولا هتكون حملة العرش على جميع الخلق فبدأ يتدخل معه بالايه ما هم- ل- لماذا جادل ومن أين له الجدال أحسنت فلذلك فل- فلذلك هو ك ك المفروض هو المفروض هو كمسلم يحتكم إلى الإيه؟ إلى النص واجمع النص القرآني بجوار أخيه مع الحديث بجوار أخيه إلى آخره كما يأتي في الدليل تباعا ثم بعد ذلك لا مانع كما رأينا الدارمي هذه المحاورة تجمع بين الوجهين بين الأصل اللي هو الكتاب والسنة وبين وبين إعمال العقل ولا أقول تحكيم العقل تمام كده وبين إعمال العقل فهنا الدارمية أعمل سلامة العقل في وجود في وجود النص تمام ده اللي مش هيمشي مع المبتدع لأن المبتدع حتما هو لا يريد إلا أن يحكم إلا أن يحكم العقل تمام كده ولأجل ذلك هو مش هينسجم ولا ولا يعترف بالحوار برضه لكن هذه من من من من فوائدها إقامة الحجة على على المخالف في هذه الصورة لكن هو المبتدع غالبا لم يرجع عن بدعته لم يرجع عن- غالبا وقد يرجع تمام فهنا آه، قال يلزمكم أن تقولوا عرش ربك آه، آم، هم؟ وقفنا احنا عرش ربك خلق ربك أجمع وتبطلون العرش الذي هو العرش وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى فقال الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله طبعا هنا آه، ذكر هنا زيادة قضايا السياق وهي في حديث يعني هو يعتمد على الايه على الحديث قال هنا دي زيادة وزيادة قضايا السياق وهي في الحديث نفسه كما سيأتي يبقى لا انا اقصد هنا هو الراجل يعتمد على انه الاصل في الاستدلال ما دام قال قال الرسول يبقى هو اثبتها من ايه ده التسمح له في اثبات انها في النص بهذا تمام كده ولاجل ذلك وضعها بين معكوفتين و- واشار الى هذه الحشوه فهو يعاتب اذا وضعها بدون عزم تمام فالاصل تسليم كلام الدارمي ثم يقولها تحت في الحاشيه آه، آه، ان دي في النص وكان عرشه على الماء ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلاله ظاهره ان العرش كان مخلوقا على الماء اذ لا ارض ولا سماء فلم تغالطون الناس بما انتم له منكرون ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكثار الناس إياكم بنص التنزيل فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين أو كما قلت لهم زاد أو نقص ده كلام الدارمي هنا في كلام لطيف يقول ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أهل الجهل بقى فئتان الأمي والعمي الأمي اللي هو لا يقرأ ولا يكتب والعامي المثقف يقرأ ويكتب بس جاهل تمام ده طبعا في الأمور التي لا يعلمها أو يسلم لها ولا يعلم فيها شيئا ده الذي يعنيه قال إن كان أهل الجهل بشك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين علماء وطلابا على يقين بما تقولون وسوف يظهرون لكم حقيقة هذا الأمر تمام يعني ما انت عارف يا شيخ محمد الصيغه يعني دي ايه يعني من باب ال هنا يعني اس- اس- اسلوب قسم على انه انه ان صوره الناس اسلوب قسم واسلوب فيه جانب من ال- من الاستعلاء على الخصم بانك مزور وتزويرك هذا لا ينطلي لا على العلماء ولا على طلاب العلم كما انطلى على على الجهال في هذه الحاله فكونه يحلف ان ان هذا الكلام لا ينطلي على مثل الدارمي ولا على من بعد الدارمي ولا عن مثل الدارمي كما انطلى على حال فيعني اه طب ما ليه ما انت عارف يا شيخ محمد دي فيها يعني لا يعني تكلم بقى اب- ابن ابن ابن القيم ابن القيم تكلم بهذه كثيرا في هذه الكلام والشاطبي تكلم ايضا في مثل هذه ال- في مثل هذه الاشياء في في في النونيه في اكثر من مكان وكذلك ايضا الشاطبي في اكثر من مره تمام لكن بقى ينظر بقى فيها بقى في مثل هذه ال- في مثل هذه الاشياء آه، آه، من ناحيه تحقيق اللغه بقى في تخريج هذه الكلمه من الناحيه اللغويه تمام هل تدخل في هذه الحالة آه، هل يكون صورة قسم أصالة أم بتبقى قسم مجازي انت معايا او لا حكم القسم مجازا فدي بقى ينظر بقى الشيخ محمد كده وطينا بحث في المسألة دي. لا هو الشيخ محمد يعقب على جزئية على كلمة ال- العمري يعني والذي نفسه بيده انت معايا ايه فبالضبط هذه الكلمة مبدأ الكلمة او القسم بهذا الكلام م- مين بدأ به يعني جت الآن على لسان الدارمي والدارمي مات 280 جت على لسان من بعد سنة 500 وبعد وبعد تمام قبل الدارمي يبقى ينظر إلى ايه إلى أهل اللغة ويجري إلى إلى هذا الشيء يبقى كده تصرف حرام قال حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان لا آه، حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عندك أخبرنا أخبرنا وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، طبعا آه، في الحج هنا قال فتغير وجهه إما للأسف عليهم كيتآثر الدنيا وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به أو لكل منهما وعاد الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 6 على 288 الطبعة السلفية قال فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن أقبلوا البشرى يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش المقصود هنا بالنص إيه العرش ببدء الخلق والعرش قال فجاء رجل ببدوء اه وعلى صحيح البخاري بدء في السياق قال ابن حجر أي عن بدء الخلق وعن حال العرش لا يعني هو على الأقل كان الأخ برضه كان المفروض يرجع إلى يعني يستعين بالكلام هذا ها ويرجع هو كمان يعني ما لا لا يعتمد فقط برضه على اللي ينظر و- و- لا و- ودي ودي واقع نعم. نعم بس لا صحيح يعني دي قابلني كتير في معجب بالمقرب وانا كنت نصيت في هذا الكلام في البداية مثلا آه، سليمان ما فيش آه، سليمان زي ما كده سليمان كده يعني ايه ما ما فيش عائشة ما فيش آه، اللي هي النبرة دي لا عائشة ما كان طبعا ما فيش آه، منقوط بيكتب كده كده ورا بعضه كده وما فيش ايه الالفات اه طبعا الحاجات دي كلها مبادئ لغوية ما فيش اللي احنا نعرفها اصول اللغة نعم إيه بقى يبقى اقصد ايه بقى اقصد ما هو دي بقى ايه الفروق بقى يا شيخ احمد دي هنا بقى المفروض الاشياء ديت بيرجع يعني الراجل هنا احتج بالايه في صحيح البخاري ايه بيرجع للاصل شوف بقى هنا رجع للاصل تمام يعني هنا اثبتها ورجع للاصل الاصل اللي هو منه يقال كل احد رجع للاصل الاصل جد يبقى انا ما ما اعتمدش بقى على المخطوطه اقول ايه يبقى انا اثبت اللي في الاصل او ان انا احط البس واقول والله ان ثبت في كذا في النص عند البخاري وعد اللي حافظ ابن حجر وغير كذا فدي ايضا ملاحظات يبقى الشيخ احمد ايه ب- يبقى يحاول ينبهه لهذا الشيء لعله يستدركها في طبعه في طبعه اخرى آه، قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت قال فقمت وليتني لم اقم يبقى المقصود ازداد كلمه كلمه العرش نعم اه هو بيقول هنا اخرجه البخاري عن شيخ المصنف به تمام كده وتذكر مصنف متوالى عقب هذا يبقى هو اعتمد هنا على الايه على ال- النص لا سيما وان البخاري اخرجه من طريق الشيخ المصنف يبقى اربح المعول على الايه برضه عندك قال ايه صفحه كام هي كام 41 مم. يبقى هنا اللي صنعه الأخ الشوامي هنا طبعا يعتبر أفضل مما صنعه ال- آه، الشيخ بدر لأنه هنا ال- ال- أثبت أصل المخطوط ثم نبه في الحش على أن النص عند البخاري آه، آه، هذا الكلام المقصود أنه آه، بدء العرش آه، في النص الثاني اللي هو رقم 40 قال وكان عرشه على الماء ده الشاهد فيه تمام طيب بعد كده قال الدارمي في آه، المسألة 41 قال ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض بدأ بتركيب جديد طيب ماشي. صفحة 42 آه، قال ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن وتكذيب لما ادعوا من من الباطل بس دل عليه بالإيه بالنص طيب مهما قال ومهما نسج يقبل كلامه إذن خلاص ما بعد ما آه، حديث آخر وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على على الماء وأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين يبقى في إثبات اليد أو لا تمام آه وأخذ بيمينه وأخذ بيمينه يبقى في يد ولا مفيش ها بالسياق هنا في يد وفي أخذ باليد يبقى ما في ما في داعي للف ودوران ولا في داعي للتأويل تمام طيب السياق الذي بعده في اللي هو طريق محمد بن علي الدراوردي طبعا آه، هنا الأسانيد التي سبقت آه، هنا الدراوردي في آه، حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن معاذ وطبعا دلوقتي عطاء عن عن معاذ في اعلان انه لم يدرك آه، لم يدرك معاذ لكن طبعا هو حطه فين في الشواهد كما ترى والهدف منه آه، اثبات وفوقها عرش الرحمن يبقى فيها ايه وفوقها عرش الرحمن يبقى م- يعني المقصود من هذا كل ايه الدليل يريد ان يثبت ايه ايه وان العرش مكانه فين ها ايه خ- يبقى فوق السماء ال- المعطل بيقول لا ده العرش فوق كل الخلق تحته وفوق كله سوحها تمام كده هو طبعا بتدل بالنص ان كلامك ايه ان كلامك باطل من القرآن ومن الاحاديث والاحاديث كما ترى هنا اظهرت وبينت آه، آه، الاضمار الذي قد يكون في القرآن تمام النص الذي بعده آه، دي طبعا تلحظ هنا ادي صورة اخرى أعد- بدأ بالقرآن ثم بالمرفوع ثم بالموقوف التضرر هنا استدل الدارمي بأقوال الصحابة أو لا تقول لي بقى يقولها فلان يقولها علان الكلام ده إخوان الفضلاء أهل السنة قاطبة على الاحتجاج بأقوال وأفعال الصحابة بضوابطها ما معنى بضوابطها؟ يعني إذا اختلفوا يرد الأصلية ورجح بينهم لكن إذا شاع خبر بين صحابيين ولم يثبت إلا عنهما جرى العمل باتفاق الأئمة الأربعة على الاعتبار وعدوه إجماعا من الصحابة رضي الله عنه وجل عنهم تمام أما لم يخالف في هذه المسألة وفي طرف بعض أصول الفقه المعتزلة أهل الكلام اللي نحوا قول وفعل الصحابي مما اختلف فيه في الأصول ولذا اللي صنف في كتب الأصول الفقهية آه، على قد أهل السنة جعل الكتاب والسنة والإجماع والقياس بقول الصحابي وقول الصحابي ثم القياس أساس الأصول الطبق على أهل السنة الكتب الأخرى اللي صنفها بقى على أساس إنه أخذ من كتب اللي هي ال- آه، المتكلمين والكلام ده ده يحل لك من المختلف فيه عندي كتاب سنة إجماع قياس تمام؟ مع أن القياس خلف فيه ابن حزم لكن لم يعتبروه أو داود لم يعتبروه جعلوا المختلف فيه أقوال الصحابة مع ال- المصالح المرسلة ومش عارفوا بس هذا الشيء تمام لكن هذا لا يعتبر عند أهل السنة والجماعة وكما قلت سلفا الصحابة لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تمام طب فهنا ادي عمل من أعمال السلف رحمه الله تعالى بدأ بالمرفوع ثم بالموقوف عن ابن عباس قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم ها فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فدع منه آه، قد فرغ منه يبقى هنا إثبات إيه إثبات العرش تمام كذلك عن عبد الله بن عمرو أثبته كذلك عن عبد الله بن عمرو قال الدارمي في المسألة التي بعد ذلك اللي عندك رقم كام رقم 45 آخر 45 قال الدارمي رحمه الله تعالى ففيما ذكرنا خلاصة الكلام بقى ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل أدي واحد وفي الأحاديث أدي اثنين تمام بيان بيان بين أن العرش طلع هنا إليه في الأحاديث ما قالش الأثار ليه احسن هو بيتكلم في علم في شيء غيبي بيتكلم في ايه صح عشان كده قال ايه الحديث فهم كده فهنا جائزة في هذه الحالة بيتكلم في امر غيبي والامر الغيبي هذا وان كان تكلم بالصحابي دلت عليه الايه دلت عليه الاحاديث وياتي بعد ويتكلم ويذكر باثار الصحابه او كما دلت عليه الاحاديث والاثار فهذا لا يقل اصطلاحا وفي هذه الاحاديث بيان بين ان العرش كان مخلوقا قبل سواه من الخلق وان قبل ما سواه من الخلق وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص طبعا هنا آه، برضو أثبته تخرص آه. آه، طبعا هنا الأخ هنا طبعا الرجل هنا في الحكي عندي قال في الأصل غير تنقيط تمام أيضا كان يلزم الأخ الشوام أن يقول إيه أيضا أنه غير تنقيط يعني هنا أصبح وتصرف صحيح فهنا الرجل قال ان الاسياق يقتضيه بس الامانه قال في الحاشيه ايه هي بغير تنقيط تمام وكما قال اخونا الشيخ محمد كثير من المخطوطات القديمه ما كانش فيها تنقيط يعني قلت لك في معجم مكرم ما كانش فيه نقطه لما عذبني تمام فمساله الايه المساله يعني بعض التصرفات البسيطه كهذه لا حرج منها ولا سياق يقتضيه قال وتخرص بالباطل ولو شئنا ان نج- أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى الكلام وأصحابه والتابعين رحمه الله أعمل إيه بالأحاديث وأثار الصحابة وأثار مين التابعين تمام قال ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان إلا أن هذه إلى إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله تعالى طهر الله منهم بلاده وأراح منهم عباده كلام قوي ليه قوي يعني يقول ان الآيات والأحاديث صريحة مش محتاج كلام الصبيان عارفينها والنسوان عارفينها يبقى العصابة دي اللي بتنكرها لما تحكموا بعقولهم في النص الصريح الواضح الدلالة لأجل ذلك قال هذا الكلام الشديد في القول آه بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش يبقى أثبت الايه أثبت العرش تمام آه يبقى دي مسألة بناخدها بقى أيضا بتنفعنا في حوار مع هؤلاء المتفزلكين المسألة العرش نبدأ أي استواء فوق العرش العرش تقر أو لا تقر إن كان طبعا كحال الرجل نقول له طب خد أدي الدليل وهو وشوف قايل لك إيه وخلاص والسلام يزعل بقى من الدليل ما يزعلش من الدليل يشوف ايش يقول في الدليل بلاش احنا يعني تمام اه بدأ يتكلم على ما فوق العرش باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق وهو أيضا مما أنكروه مما أنكروه لأنهم يقولون بأن الرحمن في, في كل مكان في كل إيه في كل مكان وتبقى كبيرة خالص لو أنت قلت أين الله زي ما ضربنا بالزخمة زمان الشيخ جعفر في الأزهر أين الله أنت ارتكبت كبير وكنا بندرس طبعا ما حدش عارف حاجة في أي حاجة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رحم الله الشيخ جعفر طبعا في جعفر كتير دلوقتي في جعفر كتير وقالوا أيضا مما أنكروه شوف بقى ذكر كم آية رحمه الله تعالى هم؟ نعد كم آية ذكرها ليدلل الآية فقط مش بس استوى على العرش لا ده شوف وما بعد قال قد قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أدي واحد تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اثنين له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش اللي بعدها قال ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره العروج يكون فين ده محل الشهد اهو بالمعنى هو من تحت إلى أعلى في قوله آه إني متوفيك ورافعك تمام دلالة ثم في قوله وهو القاهر فوق عباده ثم قال يخافون ربهم من من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إليه يصعد الكلم الكلم الطيب آمنتم من في السماء كل دي ايه آيات منطقات في المسألة قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل إلى آخره ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان كل هذه دلالات تدل على على المعنى الظاهر في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الدارين رحمه الله تعالى أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها تخيل بقى من الكلام شوف إيه بألسنتها وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان الله في كل مكان قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان فقالوا تفسيره عندنا فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه عندنا من أنتم هتكون عندنا تمام قلنا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلو الدريمة بقى ركز بقى من الحوار الجميل ده فقلنا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلو حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه فأي معنى إذا لخصوص العرش إذا كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى شفت الكلام إذا كتب معنى الاست- استولى استولى تمام بدأ يغير بين مفهوم استولى ومفهوم ومفهوم استوى تمام قال هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله ببطوله وإط- وإست- واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس تغالطون به إيه الدعوة بقى هو بيدعو إلى بدعته لكن وقع ده مع مين مع الدارمي بنظره تمام أما الناس مساكين ده دكتور ده أستاذ رئيس قسم ده مش عارف إيه الكلام ده وده مش عارف بيطلع فضائيات ومشهور وبيتكلم بتناكة وهو مسكين يعني يبعت له آه، رد الدارمي في رسالة بسيطة كما قال في حرفين تمام قال غير أنكم تغالطون به الناس أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة قالوا نعم قلنا فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في, أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم يجد بدا من أن يصير فيها أو لم يستغن عن ذلك قالوا بلى قلنا فما الذي دعا الملك فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه عندك ايه في بهائه ها طيب ماشي نعم قال فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم سبحان الله ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه ومكان منه شيء ومكان منه شيء لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان الخنجر هو بقى فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين حجة ده الخنجر قل هاتوا برهانكم إن كنتم والبرهان منين قرآن سنة إجماع الأمة المسلمين هنا يعني الأمة هنا أهل العلم من أهل العلم بالقرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من المسلمين لأنه عالم راسخ قال ولن تأتوا بشيء منه أبدا ده الرسوخ أحاط علما بالمسألة عارف إن مش غيرها بيتحدى قال ولن تأتوا بشيء منه أبدا نواصل قال فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها استوحش من ذكرها وتستر, وتستر آخر من, زن- من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحان الله كلا اليوم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم استدل كده بالايه بالقرآن طبعا طالب العلم الراسخ المتمكن تمام ما بتزوش تمام ولذلك طبعا الكلام ده شوف هو اتكلم فيه كلمة شديدة هذا الكلام في محل استدلال دي شبهة ولا استدلال وطبعا هو لما استخبى نفسه جاب النص اللي ظاهره يخدمه لكن بالنصوص الأخرى طب كيف تحط ده جنب دي يقول ماليش دعوة أنا عايز النص ده بس ده اللي يهمني لأجل ذلك ضل لأجل ذلك ننظر بقى في مقال رحمه الله قال قلنا هذه الآية لنا لا لكم شوف بقى الفهم السديد في النص وتتبع أثر من سبق قال قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلم معلوم طبعا التناجي السرية في الكلام يعني على انفرادها إنما يعني أنه حاضر كل نجوى مع ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتورون منه بشيء وهو بكمال فوق العرش بائن من خلقه يعلم السر وأخفى أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض هو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم وكذلك فسرته العلماء طبعا الكلمة دي مش هتعجبه يقول له يا حبيبي أنا مش عايز العلماء أنا عايز نص من القرآن انتبه بقى معايا تمام الدارين ختم الكلام بايه قال كذلك فسره الدارين مات سنة كام من سنة في الداريني شوف بقى ارجع بقى انت وانت نازل كده اتباع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة الى اخره هكذا سلسلة كذلك فسره العلماء طبعا مش هو يرضى الكلمة دي تمام انتبه فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء انما احتججنا بكتاب الله طب يفتخر بقى هو الدليل عبد سيروب جاب له الايه في حماته تمام هي ما اتحمتوش احنا بيبقى انا بصور لك الايه الموقف والصوره اللي انا عاشرتها مع الفئه التعبانه دي تمام طبعا جاب النص كده افحمك بقى سكوتك ده جعله كده بقى ايه ينتعش كده وهفف بالمنديل ان كده وقفك سكوتك ده وقفه سكوتك ده جعله انه ينتعش يعني تمام الراجل الثاني اللي معاه قال لا دعنا دعونا من تفسير العلماء انما احتججنا بكتاب الله الآية اللي سبقت تمام فأتوا بكتاب الله شوف بقى الفهم والتوفيق والعلم مش يساوي بقى عشان كده قلت لإخواني دايما الغلو والتقصير سببهما الجهل تمام شوف رحمه الله قال قلنا نعم هذا الذي احتججتم به وحق في ظاهره حق ايه في ظاهره اه كما قال الله عز وجل وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم الله شوف بقى الفهم الجميل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها ومعلوم ان السياق بتمامه يفسر بعضه بعضا صح من حيث الإجمال والبيان والإظهار ما ده معلوم من وصول الاستدلال واذا كده يجي اخ من اخواني الفضلاء يقول لي فلان قال قلت له لا لا لا هات النص كله اقرأوا لا سيما في كتب ابن تيميه ما ينفعش بقى القص واللزق محذر كتير جدا تاخد حته كده مصادر ابن تيميه قال لا مش هنطلع على طالب علم ابدا هات عاوز اقرا كلام تيميه من الاول للاخر تمام ازاي فلان قال ائتني بنصه من اوله الى اخره تجد فيه ترابط الكبار اللي بيتكلموا بأصول تمام شوف الدليل رحمه الله قال انت كده احدت جاب المقطع اللي بيخدمه وساب الايه اول الايه وختمته وحاجات حته من النص نقرا تمام الايه تمام قال الم ترى ان الله يعلم شو الكلام الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ادي الحته اللي كلها المعطل قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله انتبه من الكلام دي الحتة اللي شالها كذلك ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اربط أول الآية ألم ترى أن الله يعلم بقوله بكل شيء عليم يبقى المسألة في محيط إيه في محيط العلم وهو على عرشه مستوى بائن من خلقه وضحت فإن احنا كده المراد نعم قال ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم فهذه حجة بالغة لو عقلتم لكن طبعا إذا غاب العقل خلاص وأخرى أنا لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعر- ثم يعرج إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القير فوق عباده إني متوفيك ورافعك إلي وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف دائم من خلقه فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها تمام ولأنه قال في آي كثير في آي كثيرة كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سمواته فهو كذلك لا شك فيه فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم هو بنفسه على العرش بكمال كما وصف لأنه لا يتوارى منه بشيء لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء, والس... في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى معية خاصة تمام إحاطة علم إحاطة حفظ فالله خير حافظا ها؟ وهو أرحم الراحمين فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين أكرر هنا أعمل إيه الاحتجاج بالمرفوع والموقوف والمقطوع الثلاثة تمام تمام سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غرر إذا استغاث بالله تعالى أو الدعاء العقل يا شيخ محمد هو أعمل إيه أعمل العقل شوف أعمله بأي طريق قال أو سأل يمد يديه وبصره إلى يمد يديه وبصر إلى السماء يدعوه منها ولم يكون يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض صح يا بتقول كده بتقول يا رب تعمل كده هتقول اجري احنا اول مره نشوف حد يقول كده لكن بتقول ايه صح حتى الطفل الصغير سبحان الله تقول يا رب حد سمعنا واحد بيقول لك يا رب اديني اعمل كده ما يحصلش بس سمك ولا ما فيش ها ده يدل على ان في ايه الله المستعان تعالى رحمه الله تعالى ايه احسنت ده الف- الفطر يعني القلب ورفع اليد هو بيتكلم بايه بقرينه عقليه بقى يعني انت لما بتيجي تعرف بتقول ايه بالفطره فطره مع النص الفطره السليمه بقى هنا تمام نعم الفطره السليمه قال ولا من امامهم ولا من خلفهم ولا عن ايمانهم ولا عن شمائلهم الا من فوق السماء لمعرفتهم بالله انه فوقهم حتى اجتمعت الكلمه من المصلين في سجودهم سبحان ربي الاعلى لا ترى احدا يقول ربي الاسفل تمام كلام سبحان الله وكأنه بيننا يعني تمام سبحانه لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا تمام ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع عليه وكذلك النمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنس- والنسور ورام الاطلاع إلى الله تعالى لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن إلى أن معرفته بالسماء وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل وساق الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي حديث الجارية ونقف إلى هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى صلى الله أن يجمعنا وإياكم